السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات حلول قرآنية تلك الحلقات التي نتناول فيها قضية في منتهى الأهمية وهي قضية الحلول القرآنية للمشكلات الإنسانية وإحنا كنا بنتكلم في المرحلة الرابعة أو المحور الرابع والمحطة الرابعة اللي بنتكلم فيها عن الآلية والمنظومة التشغيلية اللي تخص الحلول القرآنية للمشكلات الإنسانية وقلنا إن إحنا عندنا ثلاث مراحل مهمة المرحلة الأولى بنسميها مرحلة التجهيز للحلول اللي فيها ثلاث خطوات فيها خطوة تحليل الموجود وفيها خطوة تحديد المنشود والمفقود وفيها خطوة ترتيب الجهود وبعد كده انتقلنا للحديث عن المرحلة الثانية اللي فيها تنفيذ الحلول بقى وتنفيذ الحلول برضو يعني بنمر فيه بثلاث خطوات الخطوة الأولى هي خطوة تأصيل واستخلاص الحلول الخطوة الثانية هي خطوة تحليل وتعليل الحلول الخطوة الرابعة هي خطوة تنزيل وتفعيل الحلول واتمنى ما حدش يعني يستكتر الكلام او يقول ده كلام بيلخبط هو نوع من الترتيب اللي هيساعدنا على ان احنا ما نفوتش حاجه ويساعدنا على ان الامر يتم على اكمل صوره لكن بعد وقت ان شاء الله الانسان الامر هيبقى مهاره هيبقى خلق ليه هيئه ملازمه لنفسه تصدر عنه بلا تكلف فيبقى مهاره فالانسان هيقدر يعمل احسن حاجه او افضل شيء باقل كلفه من الوقت والجهد والفكر علشان كده هو كنوع من الترتيب للتدريب نوع من الترتيب للتدريب خلاص طيب فكنا في مرحلة التنفيذ دي اتكلمنا عن تأصيل الحلول وأكدنا أن تأصيل واستخلاص الحلول مهم قوي في مسألة الفهم السليم من خلال كلام المفسرين برضو من الحاجات اللي تساعدنا على على على استخلاص الحلول ان هو الواحد بعد ما خلاص فهم الآية فهم سليم من خلال كلام المفسرين ان هو يسأل نفسه يسأل نفسه طيب هو أنا لماذا قال الله لي ذلك إيه أبرز ما ينبغي علي فعله يا ترى إيه الكلمة المحورية هنا في الكلام ده على أقل التقديرات إجابة السؤالين اللي في الأول دول لماذا قال الله لي ذلك يعني الإنسان, الإنسان مثلا لو بيقرأ وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنط وينشر رحمته وهو الولي الحميد ويسأل نفسه لماذا الله قال الله لي ذلك ما أبرز ما ينبغي علي فعله هيقدر يفهم إلى حد كبير الآية دي فين المشكلة اللي بتعالجها هيقدر يفهم إلى حد كبير فين الحلول برضو من النقاط المهمة ده احنا بنسميه عندنا الوصية الرئيسية يبقى احنا فهم سليم ووصية رئيسية في حاجة تالتة مهمة جدا هتساعدنا برضو في الباب ده وهي ان الواحد ينزل الكلام على نفسه ويعمل ما نسميه التقييم والتفقد دي أول خطوة أصلا في التدبر اللي هو التنزيل على النفس تدبر عندنا تفكر في الحال وتفكر في المآل وتفاعل بالأقوال فالتفكر في الحال هو تنزيل الآيات على النفس تنزيل الآية دي على النفس تقييم النفس في ضوءها هل أنا فعلا عندي قنوط هل فعلا عندي يأس هل فعلا مش عارف إيه طيب وتفقد مواطن الخلل فين الخلل بالضبط عندي في أنهي حتة في أنهي منطقة يبقى التفكر في الحال أو الخطوة الأولى اللي فيها تقييم النفس وتفقد مواطن الخلل ده واحدة من أدوات الاستخلاص اللي هتساعدني كتير جدا الحقيقة أنا مش هقدر أفصل في البرنامج ده في أدوات الاستخلاص لأن أدوات الاستخلاص تجدوها بتفاصيلها إن شاء الله في الحلقات اللي احنا بنتكلم فيها دايما فيما يخص مشروع القرآن علم وعمل أو كيفية التعامل مع كتاب الله احنا عندنا ثلاث مستويات في مستوى اسمه مستوى الدراية ومستوى الرعاية ومستوى الرواية احنا عندنا برامج وعندنا مناهج للدرايه لان ازاي تعمل ختم الدرايه لكتاب ربنا زي ما عملت ختم التلاوه لكتاب ربنا عملت ختم التجويد لكتاب ربنا عملت ختم حفظ لكتاب ربنا ازاي تعمل ختم الدرايه لكتاب ربنا ازاي تتفهم معاني القران وتعرف الوصايا اللي ربنا وصاك بيها وتعرف كمان معلومات جميله عن ربنا الختمات الثلاثه بنسميها ختمه فهم وختمه وصايا وختمه محبه ازاي اصلا تعمل ختمه رعايه لكتاب الله يعني ازاي تتدبر وتطبق ازاي تتدبر وتتزكى ده برضو الحمد لله ليه برامج وليه مناهج وليه تفاصيل احنا مش يعني ما نقدرش نفصل فيها هنا علشان كده بنأكد في مرحلة تأصيل واستخلاص الحلول ان من الضروري قوي ان حضرتك يكون عندك المهارات او حضرتك يكون عندك المهارات اللي احنا هنستعملها في تأصيل واستخلال استخلاص الحلول دي بس ممكن بشكل بسيط قوي عشان نسهل الأمر على الإنسان إن حضرتك عندك خيارين الخيار الأول إنك تشرع في ما نسميه ختمة دراية لكتاب الله سبحانه وبحمده احنا عندنا كتيب لطيف كده اسمه ختمات الدراية ممكن حضراتكم تستعينوا بيه او ان حضرتك لو احنا بنتكلم عن اليأس تجي شوف الايات اللي تخص اليأس اللي موجوده في القرآن الكريم وتشوف كلام تشوف مثلا عند المفسرين تشوف التفسير الميسر او مختصر التفسير عند الشيخ السعدي عند ابن كثير عند ابن جرير تشوف تشوف معاني الايات دي ايه وهتجد فيها اللي احنا بنحكي عليه ده ان شاء الله باذن الله ما يخص المشكلات والحلول طيب النقطه اللي بعدها تحليل وتعليل الحلول يبقى مرحله التنفيذ فيها ثلاث خطوات تاصيل واستخلاص الحلول الخطوه الثانيه هي تحليل وتعليل الحلول زي ما قلنا ان انت تشوف الحل ايه هنا يعني الحل اللي موجود في في قول الله عز وجل وهو الذي ينزل غيثا بعد ما قنط وينشر رحمته وهو الولي الحميد ايه الحل الموجود هنا تشوف تفاصيل الحل ده تشوف تعليله طب ايه علاقه ده بالقنوط يعني تحاول تشوف إيه؟ هذا التحليل والتعليل سيسهم الى حد كبير في الخطوه اللي جايه المهمه قوي اللي هي التنزيل والتفعيل ان انا باجي اخد بقى الكلام ده انزله بقى على الواقع بتاعي وافعله في الواقع بتاعي اجي ابص انا على نفسي اشوف انا فين بالضبط المشكله يعني في اوقات بتبقى الحلول ترميميه في اوقات بتبقى تتميميه في اوقات بتبقى تدعيميه في اوقات بتبقى تدويميه في اوقات بتبقى تقويميه معلش الخماسيه دي مهمه قوي الترميم التدعيم التتميم التدويم التقويم ترميم يعني خلونا نفهمها من خلال مبنى لو انا عندي مبنى كده وهرمم المبنى ده يعني ايه يعني في شويه دهان نازلين في شويه مش عارف رطوبه عايز اعالجها طيب لما اقول ان انا هدعمه في حيطه ممكن تقع في مش عارف ايه محتاجين نزود عمود هنا محتاجين نزود عرق خشب مثلا في المكان الفلاني لما اقول ان انا هاتممه والله هو دور هخليه دورين ثلاثه اربعه او هو غرفتين هخليه اربعه خمسه سته لما اقول ان انا ده كده قلنا الترميم وقلنا التدعيم وقلنا التتميم طب تدويم تدويم يعني ايه هو في صوره كويسه عايز احافظ على الصوره دي عايز الامر ده يستمر اللي هو دايما الاستقرار والاستمرار طيب النقطه الخامسه بقى تقييم والله انا عايز كل شويه اقعد اقيمه كده واشوف لو في اي حاجه فيها خلل على طول ابدا اصلحها الخماسيه دي مهمه جدا ممكن تكون المشكله بتاعت حضرتك محتاجه ايه مجرد ترميم ممكن تكون محتاجه مجرد ايه تدعيم مجرد تتميم مجرد تدويم مجرد تقييم تشوف احنا فين بالضبط في ثلاثيه تانية برضو بنستعملها اللي هي التمكين والتحسين والتحصين التمكين ممكن كل الاشكال ان انت الامر ده مش ممكن عندك في حياتك هذا الخلق مش ممكن في حياتك مساله انك تبقى نشيط او انك تبقى مبادر او انك تبقى حد مثلا عندك حلم وتصبر ده مش ممكن فانت يبقى هدفك هنا تمكنه طب هو ممكن يبقى ممكن بس مش محسن عايز تحسنه انا عايز اجوده اكتر من كده لا ده كمان ممكن عايز يحسن يبقى دي برضه ثلاثيه اخرى ممكن انت تبص لها احيانا تبقى مشكلتك ان الشيء ده مش ممكن او انه مش محسن او انه مش محسن سامحوني انا بقول يعني حاجات امبولتس الوقت ضيق وانا بحاول على قد ما اقدر ان انا اقول عناوين رئيسيه يعني لعلها يعني تسهم في ان احنا ان شاء الله نقدر نتفهم الامر بشكل صحيح في اوقات بيبقى المشكله محتاجه نزع او محتاجه زرع يعني دي برضو نقطة ودايما لما نقول نزع وزرع نقول ان لازم يكون فيه آلام زي اللي بيحصل في الفطام واللي بيحصل في الصدام يعني اي صدام مع المشكلة اي فطام من حاجة الانسان يتعود عليها فيه آلام ومن لا يتألم لا يتعلم ولا يتقدم علشان كده في التنزيل والتفعيل للحلول بننبه على الحاجات دي ان الحقيقة ما يكفيش ان حضرتك تكون عرفت الحل وتفهمته وتبصرت بيه حضرتك محتاج كمان تتصبر عليه ومحتاج تنزله في الواقع بتاعك طيب ان شاء الله الكلام ده هيتجلى اكتر لما ناخد امثله تطبيقيه خلوني اروح بحضراتكم على طول للمرحله الثالثه المرحله الاولى كانت هي في الاليه والمنظومه التشغيليه كانت مرحله تجهيز الحلول المرحله الثانيه كانت مرحله تنفيذ الحلول والمرحله الثالثه هي تعزيز الحلول تعزيز اه تعزيز الحلول دي حاجه مهمه جدا ان كتير مننا بيحس خلاص انا الحمد لله يمكن عندي المشكله الفلانيه والحل القراني كان هو عباره عن كذا انا كان عندي مشكله مثلا مشكله كذا وبعدين لما مش عارف استغفرت ولو لما عملت او لما مثلا بدات ان انا اكبر دماغي او ان انا اصفح او ان انا اعرف اتحلت طيب تمام زي الفل بس ايه اللي هيحصل ان الحل ده اصلا للاسف الشديد بعد وقت هنلاقيه مش بيعمل في المشكله دي ممكن نلاقي المشكله دي بتطل براسها من جديد ولذلك لازم يكون في تعزيز لهذه الحلول التي تمت الحقيقه من اهم صور تعزيز الحلول دي هو شكر ربنا عز وجل عليها بعدها يعني إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح حمد ربك واستغفره إنه كان توابا برضه من الاستراتيجيات التعزيزية المهمة جدا مسألة الإنسان أن يكون على اتصال دائم بالوحي ودي من الحاجات المهمة قوي قوي قوي قوي قوي يكون الإنسان على اتصال دائم بالوحي إن المسألة ما تبقاش مشكلة اتحلت وعدينا لازم يفضل الإنسان مكمل في الطريق إيه الفكرة؟ الفكرة في التعزيز إن أنا عايز أوصل للاهتداء والاستواء يعني ممكن الإنسان يهتدي للحل علما وممكن يهتدي ليه عملا بس ما يستويش عليه اللي هو المعنى بتاع فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فكرة الإنسان يعني عايز اهتداء في الابتداء وعايز اهتداء في الاستواء واهتداء في الانتهاء إن أنا فعلا يبقى عندي الاهتداء والاستواء فمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أما يمشي سويا على صراط مستقيم يبقى أنا عايز اهتداء واستواء طيب اهتداء واستواء على إيه؟ على الصراط المستقيم يعني عايز ايه عايز الاستقامه الاستقامه يعني استقرار واستمرار استقامه يعني اتمام ودوام استمرار يعني استقامه يعني اقامه وادامه تمام طيب يا دكتور عمال تقول كلام كتير ومصطلحات كتير بالراحه مع بعض بشكل بسيط قوي حضرتك النهارده اللي انا يمكن انا بقول انا همي اكتر المنهجيات مش احد المعلومات همي اكتر الاصول مش تفاصيل حقائق مش دقائق علشان كده اتمنى ان حضرتك تكون يعني الحاجات دي واضحه في راسك انا النهارده واحد الحمد لله رب العالمين هديت هديت للحل للمشكله الانسانيه دي الحل الحلول القرانيه للمشكلات الانسانيه هديت خلاص طب بعد ما هديت انا حابب انبه حضرتك يعني عشان كده انا بقول الهم الاكبر التنبيهات حابب انبه حضرتك لايه لمساله تعزيز تلك الحلول تعزيزها طيب تعزيزها يعني ايه يعني انا عايز اهتداء واستواء انا اهتديت للحل ده علما الحمد لله وعرفته واهتديت ليه عملا كمان وطبقته اللهم لك الحمد فكان عندي تاصيل واستخلاص الحلول وعندي تنزيل وتفعيل الحلول الحمد لله رب العالمين بس بقى انا عايز اعمل ايه انا عايز عايز ان انا بعد ما اهتديت استوي استوي عليه فما يمشي مكبا على وجه ادم يمشي سويا على صراط المستقيم فعايز اهتداء والاستواء طيب عايز ايه يعني عايز ايه عايز استقامه يعني ايه استقامه يعني عايز استقرار واستمرار يعني انا عايز اقامه وادامه عايز اتمام ودوام تمام ولذلك لابد حضرتك يعني تنتبه لما نسميه الاستراتيجيات التعزيزية الاستراتيجيات التعزيزية ازاي فعلا تعزز وتستمر وتدوم على ذلك ويمكن من اكتر الحاجات اللي بتساعدنا ببساطه شديده جدا جدا الانسان بقلبه فعلا يقول اهدنا الصراط المستقيم الحاجه اللي انت مش مهتدي لها علما تهدى واللي مش مهتدي لها عملا تهدى واللي مش مهتدي ليها استقرارا واستمرارا ثباتا ودواما تهدى لها ان شاء الله طيب يعني ده كان تطواف سريع حوالين المراحل الثلاثه اللي احنا محتاجينهم لما نيجي نفعل الآلية والمنظومة التشغيلية للحلول القرآنية للمشكلات الإنسانية في ثلاث حاجات مهمة حضرتك حطهم قدام عينك كده لما تيجي يبقى في حل لأن قلت أحيانا تبقى عارف الحل الحل القرآني هو معروف بس أنت مش عارف إزاي تفعله مش عارف إزاي تنزله مش عارف إزاي تشغله تمام وفي أوقات وأنت ماشي كده في ختمتك هتجد الحل لما تجمع الآيات اللي بتتكلم عن المشكلة دي هتجد الحل فطبق الآليات اللي احنا اتكلمنا عليها طبق المنظومة التشغيلية دي إن شاء الله هتسهم ولا شك باذن الله رب العالمين في ان انت تكون اسعد الناس اكثرهم انتفاعا واعظمهم استمتاعا بالحلول القرانيه للمشكله المشكلات الانسانيه ونسال الله ان يجعلنا واياكم من هؤلاء نكتفي بهذا القدر اليوم اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولكن سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك دمتم بخير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته